بسم الله الرحمن الرحيم احنا المره اللي فاتت قعدنا نتكلم عن عن كل عن مشاكل كتير موجوده في الاناجيل الاربعه وفي كتب العهد الجديد وبعدين بدانا نقرا نصوص بس انا عدلت شويه على النصوص اللي احنا كنا بنقرا فيها المره اللي فاتت المهم هنا دي الملزمه بتاعت نصوص كتابيه ضد المسيحيه هحطها عندي على المدونه ان شاء الله لسه ما حطيتهاش بس هحطها ان شاء الله لما اروح الملزمه دي قا- قابله للزياده والتعديل وممكن تقول ان في نصوص تانية ممكن تضيفها تحت التصنيفات اللي انا حاططها مفيش مشكله بس انا شايف ان دي يعني خلاصه نصوص موجوده في الاناجيل الاربعه تدي لك فك- فكره واضحه جدا عن دعوه المسيح من خلال النصوص الموجودة في الأناجيل الأربعة وبتحتوي على نصوص كثيرة جدا جدا المفروض بحسب اعتقاد المسيح المفروض كل حاجة في الأناجيل تكون ماشية مع المسيحية لكن أنا شايف إن في نصوص كتيرة ضد المسيحية متجمعة في الملزمة دي أول حاجة دعوة المسيح عليه السلام البشارة بملكوت الله أم بملكوت السماوات قلنا ان المصطلحين دول عليهم خلاف كبير ما بين المسيحيين مثلا من ضمن الاسباب النص موجود في انجيل مرقس واحد 14 و15 هو بيقول وبعدما أسلم يوحنا يعني اتقبض عليه جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله المقابل ليها في إنجيل متى بيقول هو المفروض يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ده في مرقس في متى بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فبعض المسيحيين نتيجة ان نفس القصة يقول ملكوت الله نفس القصة يقول ملكوت السماوات فممكن يطلع بنتيجة ملكوت الله هو هو ملكوت السماوات ودول لفظين م- مترادفين لكن الحقيقة مش كده المفروض ان ملكوت الله ده متعلق بموضوع الوع- الوعود والعهود اللي مع ابراهيم عليه السلام ومع داوود وان ليها علاقه بتطبيق شرع الله في الارض وان ربنا هيكون له مملكه على الارض وهكذا ملكوت السماوات دي بقى ليها علاقه بايه بالجنه وما اعده الله للذين يحبونه الكلام ده كله طيب النصوص اللي احنا شرحناها دي هفوت عليها بسرعة النص بتاع مرقس هو بيقول قد كمل الزمان فيما معناه يعني ان احنا قربنا على يوم القيامة خلاص احنا مقربين على نهاية الزمان واقترب ملكوت الله ده معناه حاجة هيجي فيما بعد ما هواش كان حاصل في ايام المسيح عليه السلام في نص مهم كنت عاوز اقراه وهو موجود في اعمال الرسل في بداية اعمال الرسل خالص المفروض في كثير من المسيحيين بيعتقدوا ان ملكوت الله هيتحقق لما المسيح يرجع مرة أخرى للأرض يعني هم مفروض بيؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات اه المسيح اتصلب ومات وأم الأموات ورفع للسماء لما هيرجع مرة تانية هيحصل بقى انه يتحقق ملكوت الله على الأرض ففي أعمال الرسل في بدايته خالص نقرا مثلا ايه من العدد رقم ثلاثة لو قريت من الاول خالص الكلام الاول انشاته يا ثوفيلوس ده مفروض مؤلف نفس مؤلف انجيل لوقا هو نفسه مؤلف اعمال الرسل عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله وي- ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم خدهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا وبعدين ده مفروض اقتباس لكلام المسيح موعد الآب بالذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير يعني إيه انتظروا ميعاد معين اللي انتوا عرفتوه مني ويوحنا كان بيعمد من المية لكن انتوا هيتم تعميدكم بالروح القدس ودي مفروض هيحصل بعد شوية في أعمال الرسل المهم يعني فهم راحوا قايلين ايه اما هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فهو المفروض التفسير ده له علاقه بقصه ملكوت الله وان هم شايفين ان هيجي يوم من الايام والمسيح هيرجع وهيرد الملك الاسرائيلي يعني هيرجعوا تاني زي ما كانوا في ايام داود عليه السلام وهيكون لله مملكه على الارض هيكون لله ازاي يعني الناس اللي هي... هيبقوا ماسكين المملكه دي هم رجال الله وبيعملوا بشرع الله وهكذا فهو بيقول في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فهو كاتب أعمال الرسل وفي نصوص تانية كتير بتوضح أن قصة ملكوت الله دي ليها علاقة بتطبيق الحكم في الأرض وأن الكلام ده له علاقة بالمسيح فعلا أن هو هيجي مرة تانية وكده وهو اللي هي... هيظبط موضوع ملكوت الله فهو بيقول بقى هم معتقدين طبعا ان ملكوت الله ده له علاقه ايضا بنهايه الزمان فكان يعني خلاص في حاجات مهمه هتحصل في نهايه الزمان ودايما بيستخدموا تعبير ان ربنا هيتدخل في التاريخ البشري وبقى هيحكم ناس على ناس وخلاص والناس اللي كانوا محتلين شعب الله المختار او الاراضي المقدسه هيطردوا ورجال الله هيمسكوا هم تاني الاراضي المقدسه وهيتحقق الوعد والعهد والقسم بتاع ابراهيم وموسى وداوود وكده يعني فقال لك خلاص قبل بقى ما الكلام ده يحصل ويبقى لو لما الكلام ده يحصل هيبقى خلاص مقربين على يوم القيامة فتوبوا بقى وآمنوا بالإنجيل عشان خلاص الحاجات دي تعتبر من أحداث النهاية يعني مرقس استخدم ان هو قال توبوا وامنوا اقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل متى بيقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات طيب ما علينا المهم ان دي برضو من ضمن النقاط اللي احنا قلناها ان المفروض ان البشارة بملكوت الله او بملكوت السماوات طبعا المسيحيين ما بيعرفوش يفرقوا المفروض هي دي رسالة المسيح الرئيسية ولو احنا قرينا في الاناجيل التانية عن يوحنا المعمدان برضو المفروض هنلاقي ان البشارة بملكوت الله او بملكوت السماوات او اللي هيحصل في نهاية الزمان دي كانت دعوة يوحنا المعمدان طيب في انجيل مرقس واحد 35 38 موضوع انه قام بدري جدا وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك المهم قال لهم في العدد 38 لنذهب الى القرى المجاوره لاكرز هناك ايضا لاني لهذا خرجت فهو ايه يعني بيقول الكرازه دي او التبشير ما هو بيقول في مرقس 1 14 انه يكرز ببشاره ملكوت الله فهذه الكرازه او هذه الدعوه كانت هي مهمته لدرجه ان هو بيقول يلا بقى نروح للقوى القرى المجاوره لاكرز هناك المفروض برضه ببشاره ملكوت الله ل... ايه المفروض ده عربي يعني ولا اعرف ما, ما مش عارف بالظبط والله بس هما بيست ايه ما بحثتش والله بس هما بيستخدموا كلمة كرازة بمعنى ان راجل بيمشي وينشر دعوته فده بيقول لك آه بيسموا الشخص اللي بيعمل كده كارز وبيكرز والكلام ده طيب فهو المفروض لاني لهذا خرجت يعني خرجت من قبل الله يعني ربنا ارسلني علشان المهمه دي فما ملوش علاقه بقى بصلب وفداء ولا دي مهمته الرئيسيه في انجيل لوقا 4 42 و 43 بيقول برضو المفروض نفس القصة بس في إنجيل لوقا ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم يعني هو المفروض مش امسكوه قبضوا عليه يعني هم عاوزينه يفضل معاهم وفرحانين بيه وحوارات زي كده فقال لهم انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخرى ايضا بملكوت الله لاني لهذا قد ارسلت فتحس ان ده نص تفسيري لنص متى آه اسف لنص مرقس وانه بيوضح ان مهمته الرئيسيه اللي هو ارسل من اجلها انه يبشر بملكوت الله طبعا انت لو سأ... يعني المفروض هذه هي الدعوة الرئيسية او دي دعوة المسيح التبشير بملكوت الله ايه بقى هو ملكوت الله وطلع لي نصوص بتتكلم تفصيلا عن ملكوت الله مش هتلاقي غير آه، بعض الامثلة اللي هو يشبه ملكوت الله حبة خردل مش عارف ايه ومش عارف ايه ما تفهمش منه اي حاجة ولا حتى التلاميذ كانوا بيفهموا منه اي حاجة والاناجيل بتقول كده في بعض الامثله كان بيفسرها في بعض الامثله ما كانش بيرضى يفسرها وفي بعض النصوص بتقول طيب هو ليه المسيح كان بيتكلم بامثله قال لك عشان خاطر الناس دي مش مكتوب لها الهدايه يعني ان ده يسمعوا سامعين ومش عارف مين ويبصروا مبصرين علشان ايه ما يؤمنوش فتغفر خطاياهم خليهم كده على عماهم ما علينا فدي مشكلة كبيرة المسيحي ما يعرفش يطلع معلومات من الكتاب عن ملكوت الله رغم انه المفروض اساس دعوة المسيح في انجيل متى بيقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت فهنا لا قال لك ملكوت الله ولا ملكوت السماوات ريح نفسه يعني ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ماشي دعوة الخطاة وترك الأبرار دي قرينا منها نصوص بس نفوت عليها كده بسرعة إنجيل مرقس الع... الإصحاح الثاني من 16 ل 17 وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله يأ... ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة العشارين دول اللي هم المفروض جبات الضرائب يعني والخطاة يعني ناس آه، وحشة بيعملوا معاصي فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة فقلنا معنى كلمة أصحاء بالنسبة لعرف المسيح إن هم مش محتاجين لدعوته ولا تعليمه هم زي ما هم كده زي الفل وده معناه ان دعوة المسيح ما هياش حاجة جديدة بحيث ان في ناس هو ما كلمهمش اصلا ومش محتاجين يكلموه هم على الصراط المستقيم وزي الفل مش محتاجين منه اي كلام لكن في ناس مرضى بقى هم دول اللي محتاجين تعليم المسيح علشان خاطر ايه يرجعوا يبقوا زي الناس التانيين الحلوين الاصحاء هنا بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة فده ضد- ضد المعتقد المسيحي اللي بيقول إن المسيح المفروض جه وكل الناس خطاة وكل الناس محتاجين للصلب والفداء طبعا المسيحي لو انت جيت تقول له هيقعد يفسر النصوص دي بأي شكل يقول لك يعني آه، هيتعب يعني في التفسير وخلاص طيب هنا برضو حتة بل خطاة إلى التوبة قلنا معناها إن الناس دي حلهم مش إن هم ينتظروا صلب وفداء أو إن هم يؤمنوا لا إن في أعمال وحشة هم بيعملوها يبطلوا يعملوها وإن هم بقى يسمعوا تعاليم المسيح ويبقوا أصحاء لكن الموضوع غير متعلق بصلب وفداء ولا أي حاجة من دي في إنجيل متى الإصحاح التاسع 12 و 13 فلما سمع يسوع قال لهم ده المفروض نفس القصة اللي فوق لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة يعني إيه بقى إني أريد رحمة لا ذبيحة يعني المفروض الشخص اللي هو بي بي بي بيخطئ وبيكون عليه ذنوب ومعاصي بني اسرائيل كانوا بيؤمنوا ان هم عليهم ان هم بقى يشتروا اي نوع من انواع الذبائح سواء فراخ ولا يمام ولا حمام ولا معيز ولا جديان ولا اي حاجه تتذبح ويروحوا بيها الهيكل ويذبحوها والمفروض كده ربنا يغفر لهم خطاياهم فهو كأن ال- ال- المسيح عاوز يقول لهم اني انا مش عاوز ان الناس تشوف ان وسيلتها ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم هم إن انهم يفضلوا يرتكبوا ذنوب ويقدموا الذبايح وربنا يغفر لهم على كده لا انا عاوزهم ان هم ايه يتوبوا اللي هو بقى بالخطاء الى التوبه ان هم يتوبوا ويكفوا عن هذه المعاصي والاثام اللي بتستلزم منهم ان هم يقدموا الذبائح فده المقصود يعني طبعا آه، نص زي النص اللي فوقيه نص جميل برضه نفس القصة في لوقا فتذمر آه، كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة فأجاب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة طيب نفس القصة نفس النص تقريبا هي اللي موجودة في مرقس إنجيل متى بس هو اللي زود الحتة بتاعت الذبيحة دي طيب الوصايا والأعمال الصالحة دي قرينا منها نصوص المرة اللي فاتت في إنجيل مرقس 12 28 ل 34 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أي وصية هي أول الكل النصوص دي أنا شرحتها بالتفصيل المرة اللي فاتت مش عاوز أعيد عليها مرة تانية يعني طيب نفوت على اللي بعديها إنجيل متى 22 من 35 ل 40 وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه يعني إن- احنا المفروض القصة دي هي نفس القصة اللي فوق بس احنا لما قرينا من الترجمة التانية قلنا ان القصة في انجيل مرقس ان الراجل شاف المسيح جاوب صح فعاوز يستفيد من علمه ويتعلم منه لكن في انجيل متى ده هم اتغاظوا من انه عرف يجاوبهم فراحوا هم عاوزين يعملوا له مكيده فراحوا بعتوا له الناموس ده علشان ليجربوا ليجربوا عشان خاطر يعني يوقعوا في اختبار عاوز يشوفوا ايه هيقدر يجاوب صح ولا غلط يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس يعني في الش- الشريعة والوصايا ايه هي أعظم وصية فيهم كلهم فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب الرب وتحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء وقلنا أن النص ده بينفي المعتقد المسيحي اللي بيقول ان مفروض من التكوين للرؤية كله بيتكلم عن المسيح وتدبير الله للخلاص وازاي هيحصل صلب وفداء والبشارات بالمسيح لا الكلام ده آه، المسيح ما وافقش عليه وما قالوش طيب انجيل لوقا 10 من 28 من 25 ل 28 برضو نفس القصة بس هنا برضو عاوزين يوقعوه في مكيده وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقلنا أن حتة ال- العمل دي أن الحياة الأبدية أو دخول الجنة متعلقة بأعمال ده منافي للعقيدة المسيحية لأن بولس بيقول أن المفروض الناس هتتبرر وهتدخل الجنة وهتنال الحياة الأبدية عن طريق الإيمان فقط وبكده يبقى دخولنا الجنة مجانا لأن احنا ما عملناش حاجة علشان خاطر نستحق دخول الجنة لكن بولس بيرى ان لو الشخص بيدخل الجنة وأعماله ليها علاقة بدخوله الجنة فهو ايه كده يبقى أخذ جزاء ان إيه زي على أساس ايه أنا اشتغلت عندك فترة وبعدين انت رحت مديني فلوس في الآخر فانا عملت شغل مقابل الفلوس اللي انا هاخدها فبولس مش بيحب النظريه دي بيقول ان دخولنا الجنه ملهاش علاقه باي اعمال لكن هنا واضح ان الراجل عارف ان الحياه الابديه ليها علاقه باعمال وهو عاوز يعرف المفروض اعمل ايه فراح المسيح قال له ما هو مكتوب في الناموس يعني انت تعمل اللي مكتوب في الناموس الناموس ده بقى هو يعني كان في سفر اسمه سفر الناموس بالنسبه لهم ولا ايه بالظبط غالبا هو يقصد الاصفار من الاصفار الخمسه اللي هم خصوصا اللاويين والتثنيه اللي هم فيهم الشرائع وايضا في سفر الخروج في بعض في الوصايا العشر والحركات دي فاللي هو يقصد ايه إيه الاصفار إيه ال- النصوص اللي موجوده في الاصفار الخمسه بتاعت موسى اللي فيها الشرائع والوصايا والاحكام والكلام ده كله. طيب. فهو الراجل قال له اعمل اللي مكتوب في الناموس كيف تقرا يعني اقرا لي كده اللي انت عارفه من الناموس فاجاب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب اجبت افعل هذا فتحيا فك- فحته افعل هذا فتحيا دي ليها علاقه برضو بالمفهوم المسيحي ان المفروض لما ادم اخطأ فايه الرب الاله قال له موتا تموت ودخل الموت كله للعالم ودخلت الخطيه للعالم فكل الناس هتدخل الجنه آه، اسف كل الناس هتدخل النار وكل الناس تعتبر اموات فاحنا قلنا المسيحيين عندهم ثلاث انواع موت الموت الجسدي اللي اي انسان بيموت في الاخر والموت الروحي اللي هو انسان آه، منفصل عن الله وعلاقته مع ربنا مش قد كده وفي الموت الابدي ان انت ايه ربنا غضبان عليك وهتدخل النار وتبقى ملعون يعني مطرود من رحمه الله المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان لما ادم عليه السلام عصى الله عز وجل واكل من الشجره المحرمه ربنا قال له موتا تموت فهم بيؤمنوا بكده ان كل ان ادم وكل ذريته بقى محكوم عليهم بالموت الابدي طيب احنا بقى محتاجين ايه محتاجين بقى الحياة الابدية طب ومين بقى اللي هيجيب لنا الحياة او ننول الحياة ازاي هل ننول الحياة عن طريق ان احنا نعمل الناموس او نعمل باللي مكتوب في الناموس بولس بيقول لا امال المفروض نعمل ايه قال لك المفروض ان انت تؤمن يعني في بعض النصوص هو بيقولها ان انت مش عارف تعتقد بقلبك وتقر بلسانك مش عارف مين طب تعالى اما ندور كده على النص ده ونكتبه على جنب اولا في نص مشهور جدا اللي هو موجود في اخر انجيل مرقس من ضمن ايه ال ال ال الاضافه اللاحقه في انجيل مرقس نهايه انجيل مرقس هو بيقول ايه مرقس 16 16 من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن فهم بيقولوا ده قانون دي قاعدة مرقس 16 16 من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن يعني ايه من آمن يؤمن بإيه بالظبط هو مش مفصل بس المسيحيين بقى يقولوا انه آمن ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات علشان يكفر خطايانا وبعد ما يؤمن المفروض يعمل ايه يتعمد يتعمد يعني ايه طبعا طقس المعمودية اصله اللي كان بيعمله يوحنا المعمدان وفي بعض النصوص في انجيل يوحنا بتوضح ان المسيح على ايامه تلاميذه كانوا بيعمدوا اللي بيتبعوه وبعدين فيما بعد في اعمال الرسل بنلاقي ان في اكتر من نص او اكتر من قصه بتتكلم عن ان الناس علشان خاطر يبقوا مسيحيين او من اتباع المسيح يؤمنوا وبعد كده يعتمدوا وفي نص مشهور جدا بتاع فيلبس والخصي الحبشي لما الروح القدس خطفه كده ووداه عند مركبه ولقى راجل خصي حبشي قاعد بيقرا في سفر اشعياء في الاصحاح 53 راح مفسر له وقال له يلا احنا في ميه اهي احنا مش كانوا ماشيين في مركبه ولا حاجه قال له في ميه ايه اللي يمنع ان انا اعتمد راح قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك تعتمد فقال له انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله فراح خده وعمده طبعا النص ده اضافه والقصه دي فيها حوار كبير المهم ان هم بيؤمنوا ان لازم ايمان ونبقى في م- م- مش كل الاسفار وضحت الايمان ده بالظبط بناخده من إنج- من رسائل بولس هو اللي بيتكلم بقى عن الايمان اللي هيدخلك الحياه الابديه بالظبط في ايمانيات تانية او في نصوص هنبقى نقراها عن المسيح بيقول المفروض تؤمن بايه علشان خاطر تدخل الجنه فقصه الايمان دي اختلفت المهم إي- ايمان ومعموديه كنا بنحكي في قصه المعموديه المهم هم في الاخر خالص وصلوا بان طقس المعموديه ده له علاقه بالثالوث وبيربطوه بنص عليه مشكله كبيره في انجيل متى اللي هو عمدوا جميع الامم اذهبوا تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس فهم فيما بعد بدأوا يعملوا طقس المعمودية ده انه له علاقة بالتثليث ويقوم مغطسه مية ويقول له يغطسه مرة في المية ويقول له انت امنت بالاب ومش عارف يغطسه مرة تانية عشان الابن ويغطسه مرة تالتة عشان الروح القدس ويبقى هو كده آمن واعتمد فكده ايه نال خلاص إن في نص كنت عاوز آه، اطلعه فين ال... ايوه بتاع بولس العهد الجديد في رسالة ايه في رسالة ايه اهو في رومية عشرة تسعة بيقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع اعترفت بيه وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت يعني ده ال- دي آه، الشهادتين او الركنين اللي بولس بيحطهم علشان الخلاص هي ما فيهمش معموديه يعني بولس ما بي ما مش متذكر ان من ضمن شروط الخلاص المعموديه لكن هو بيتكلم في الايمان دايما ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص طيب ماشي في رومية 10 9 المهم هنا بقى ايه كل قصص الصلب والفداء دي وعلشان انت تنال الخلاص وتنتقل من الموت الابدي الى الحياه الابديه ليها علاقه بالايمان فقط ملهاش علاقه بالاعمال وان انت المفروض تؤمن المسيح اتصلب ومات وام الاموات لكن هنا بقى بنلاقي المسيح بيقول ايه افعل هذا فتحيا فالحياه الابديه دي مرتبطه باعمال وملهاش علاقة بالصلب والفداء وإنه عبارة عن تنفيذ المكتوب في الناموس والعمل بالشريعة خلوا بالكم في في نص موجود في آخر س- كتاب من كتب العهد القديم اللي هو آه، سفر ملاخي في آخر كتاب في آخر الإصحاح بيقول إيه في ملاخي 4 4 ودي علشان تعرف أهمية الشريعة وزي ما المسيح قال إن بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء يعني الناموس والأنبياء كله بيحكي في حتة تطبيق الشريعة ده عهد جديد المهم ممكن تشوفه في في النص ملاخي 4 4 ملاخي ده آخر كتاب يا شيخ سالم آخر كتاب في العهد القديم فهو بيقول ايه أربعة أربعة لا بعديها هنا بيقول يعني ايه ما فيهوش أربعة يعني ايه
أول مرة يعملوه يعني في السينما
لا ممكن يكون في اختلاف في الإصحاحات أهي اذكروا شريعة موسى عبدي يعني هم مدخلين الرابع مع الثالث هم مغيرين في الإصحاحات مش مهم ما احنا هنبقى نعرف بقى بفكرة عامة عن الكتاب المقدس إن تقسيم الإصحاحات وتقسيم الأعداد ده أصلا عمل بشري يعني ممكن يكون عندك مش برضه ملاخي ما فيهوش الاصحاح الرابع اخر حاجه في ملاخي اخر ثلاث اعداد هو بيقول اذكروا شريعه موسى عبدي التي امرته بها في حوريب على كل اسرائيل الفرائض والاحكام ها انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن فهم كمن العهد القديم بينتهي بلعن فبيقولوا ده عهد اللعنه العهد الجديد اخر كلمه فيه نعمه ربنا يسوع المسيح فبيسموه عهد النعمه المهم ان هو هنا في ملاخي بيقول ان التزموا بالفرائض والتزموا بالشرائع لئلا اتي واضرب الارض بلعن يعني ربنا يغضب عليكم ويلعنكم اكمنكم انتوا ايه ما بتطبقوش الشريعة ولا ما بتعمل ولا بتعملوا بيها فالامر ده واضح ان هو استمر من بعد ملاخي لعهد, لعهد المسيح ان الشريعه هي اهم حاجه والشريعه هي اللي هترفع عننا غضب ربنا والشريعه هي اللي هتنولنا الحياه الابديه والكلام ده كله مفيش قصه ادم وصلب وفداء والكلام ده كله طيب انا في نقطه برضو عاوز اشرحها واوضحها وهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده ان طيب الاناجيل الاربعه بتذكر ان المسيح المفروض اتصلب ومات وقام من الاموات بعد ثلاثة ايام ورفع للسماء وفي نصوص كتير بتقول ان المسيح او المسيح بيقول عن نفسه ان انا لازم اتعذب ولازم اتالم ولازم اقتل واموت وفي اليوم الثالث اقوم الحوار ده كله لا يوجد نصوص المسيح فيها بيقول ان الكلام ده له علاقة بان انتوا تنولوا الحياة الابدية لكن احنا مثلا كنا اتكلمنا في الجزء الخاص بالعشاء الاخير لما بيقول هذا هو جسدي وهذا هو دمي وقريناه من متى ومرقس ولوقا فقلنا ان في لوقا مثلا بيقول ان دمي ده وجسدي هيبذل من اجلكم وبعدين في متى زودها شويه وقال لك او تقريبا في مرقس زودها شويه وقال لك ان انا هموت من اجل كثيرين وبعدين متى قال انه هيموت من اجل كثيرين واضاف لمغفره الخطايا فاهمين يعني الموضوع اه ممكن يكون في الاناجيل الاربعه المسيح بيقول انا هتصلب وهموت ولازم اتصلب ولازم وهموت والكتب القديمه او العهد القديم بيقول كده وده تطبيق للكتب لكن ممكن يكون الك- الكلام ده كان مقصود ان ده هيحصل لشخص المسيح كحدث تاريخي لكن ملوش دعوه بان ر- الناس ه- ه- هيغفر لها خطاياها نتيجه الامر ده فاهم ازاي يعني مثلا رب ربنا يخبر ابراهيم عليه السلام ان انت هتذبح ابنك طيب فيجي هو بقى يقول ده انا ربنا كاتب عليا ان انا هذبح ابني ولازم اذبح ابني وهكذا وده لازم يتم وعلشان يتحقق المكتوب طيب وبعدين يجي واحد بقى فيما بعد يقول ان ذبح ابنه ده كان له كان مرتبط بان ربنا يرضى عنهم ويغفر لهم خطاياهم ومش عارف مين لا ده كان مجرد ابتلاء و- او اختبار ففي بعض الاخوه بيحبوا يفهموا النصوص دي من الوجه ده ان النصوص اللي بتقول لازم يتألم ولازم يموت اه كأن مثلا ربنا كان قايل له ان د- ده هيكون اختبار ولازم تمر بيه وهو كان بيقول لتلاميذه الكلام ده لكن ملوش علاقه بانه ايه عشان يدخل الجنه ولا علشان ينالوا حياه ابديه وعلشان يغفر لهم ولا حاجه. طيب حلو قوي. في انجيل متى 19 16 ل 22 دي بقى نصوص تقريبا ما قرناهاش بيقول ايه واذ واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياه الابديه فهنا برضو رابط الحياه الابديه باعمال صالحه المفروض تتعمل يعني دخول الجنه بالاعمال مش بفقط الايمان ومجانا والكلام ده كله المهم دي النصوص المشهورة هو الراجل بيقول له أيها المعلم الصالح فراح المسيح قايل له إيه لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله لكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا هنا المسيحيين طبعا المسلمين بيحبوا يقولوا للمسيحيين اهو المسيح بينكر إن إيه، بي- بينكر ان هو من الصالحين او بينكر ان هو الصالح ومش عارف مين المسيح يقول لك لا ده المسيح ما انكرش ده هو بس طلب انت عرفت منين يا ابن الذين انت قول لي طب انت عرفت منين ليه بتقول لي كده ها ايه اللي دلك على كده بمعنى ان هو ايه بيستفسر عن سبب ال... ال... ال... انه قال له كده لكن مش بينكر بس طبعا العبارة اللي بعديها ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ده يعني يعني انت يعني ابحث كده ايه المقصود بكلمة إيه الصلاح وال... عارف دايما المسيحيين بيست... حتى بالانجليزي دايما بيستخدموا كلمة good lord او ال- الرب الطيب او الصالح او كده يعني هم بي... ممكن يكون اللقب ده له استخدام معين في الخلفية التاريخية اليهودية بحيث ان هو إيه كلقب إيه الصالح لا يطلق الا على الله في اللغه اليونانيه مولانا اللفظ صالح وبار قريبين من بعض ولا
ما بحثتش والله في الموضوع ده. المهم النص ده في حتة المسيحيين لما بيقولوا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله فبعدين يجي يقولوا الله ده هو الأب والابن والروح القدس فالابن ده هو من ضمنهم المسيح فهو كمان صالح معاهم النص ده بتاع إنجيل متى تحديدا في تحريف في المخطوطات عاوز بس أبص على حاجة متى 19 17 تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن اهو شايفين انتوا النسخة النبيتي دي اليوناني المفروض دي نسخة ال Greek New Testament Fourth Revised Edition احنا قلنا ان في مشكلة في العهد الجديد ان النسخ الاصليه مفقوده وان كل النسخ اللي بعد كده ما بينها اختلافات فبيحتاج ان هو يبذل مجهود علشان يحاول يستخرج الكتاب اصلا كان بيقول ايه فالعلماء بيبتدوا يجيبوا مثلا بالنسبه لانجيل متى بيجيبوا كل المخطوطات اللي فيها انجيل متى ويبتدوا يرصدوا اماكن الاختلاف يعني ايه يعني انجيل متى في كل المخطوطات بيبتدي مثلا كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ما دام كل المخطوطات بتقول كده هم ما يملكوش غير ان هم يقولوا يبقى النص كان بيقول كده فيقوموا ثابتين النص ده متى واحد واحد بيقول كده ان كل المخطوطات بتقول كده طيب لما يجي مثلا عند نص عليه خلاف ما بين المخطوطات فيقول مثلا لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالح الا وبعدين وجدت ان المخطوطات في ما بينها اختلافات ففي آه، بعض ال- آه، بعض المخطوطات بتقول ايه آه، لماذا تدعونني صالحا واحد الترجمة الحرفية واحد يكون الصالح يعني كأنه بيقول مفيش صالح أو الصالح لا يوجد صالح إلا واحد دي مخطوطات بتقول كده في مخطوطات تانية بتقول إيه اه في مخطوطات تانية بتقول إيه ل- ل- ليس إيه ثواني بس ليس احد صالح الا واحد وهو الله زي اللي موجوده في ال... في ترجمه الفان دايك وبعدين في بقى مخطوطات تانية بتقول ايه بتقول ليس احد صالح الا واحد وهو الاب او ابي الذي في السماوات اه تمام وفي اشكال تانية بس اشكال الفرق بس في ترتيب الكلمات والتعبير اللغوي المهم انا عرفت الاختلافات دي منين هو النسخة اليونانية اللي زي دي ال Greek New Testament Fourth Revised Edition هو بيبقى حاطط في مقدمة الكتاب كل المخطوطات وكل مصادر نص العهد الجديد فمثلا هنا ايه راصص البرديات اللي بيجيب منها النصوص والبرديات دي بترجع لسنة كام وموجودة فين وهكذا وبعد كده بيرص مثلا مخطوطات يونانية معينة برضه في جداول وبعدين يدخل بقى على مخطوطات الترجمات القديمة و و و في الآخر في نص زي متى ده اللي احنا فاتحينه متى 19 17 اهو هو المفروض لا هو مفروض حاطط النص اليوناني وجاي عند الكلمة اللي هو المفروض بقى بيجيب إن إن كل المخطوطات اللي فيها النص بيثبت النص اللي موجود في كل المخطوطات لما يجي عند حتة فيها خلاف يقوم عامل هامش وكاتب بقى في الهامش تحت الهامش ده مفروض كله بيقول ايه ال- الاختلافات ما بين المخطوطات فيجي يقول الشكل الاولاني ده هو لقيناه في المخطوطات الفلانيه والشكل الثاني في المخطوطات الفلانيه والشكل الثالث في المخطوطات الفلانيه وهو المفروض بقى يقول احنا اخترنا شكل منهم وبيدي كمان رمز بيعبر بيه عن مدى ثقته في اختياره يعني ايه؟ يعني ممكن في مخطوطات مهمة جدا كتير قديمة مثلا المخطوطة السينائية من القرن الرابع والمخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع طب افرض انا لقيت المخطوطة السينائية بتقول حاجة والفاتيكانية بتقول حاجة مختلفة طيب السينائية مخطوطة مهمة والفاتيكانية مخطوطة مهمة أنا هختار ما بينهم إزاي فما بقتش متأكد أوي من اختياري لأن أشكال مختلفة موجودة في مخطوطات مهمة فبتختلف مدى ثقتهم في اختيارهم لكن لو مثلا لقيت السينائية والفاتيكانية والسكندرية ومخطوطات كتير قديمة بتقول نفس الحاجة هختار الشكل ده وانا واثق من اختياري لان في مخطوطات كتير قديمه بتقولها لكن لو لقيت المخطوطات القديمه اللي ازمنتها قريبه من بعض مختلفه مع بعض ثقتي في الاختيار بتقل فهم المهم يعني ان النص ده عليه خلاف ما بين المخطوطات ومصادر كتير قديمه بتقول ليس احد صالح الا واحد وهو أب الذي في السماوات فدي بقى مشكلة يعني لما هو يقول الأب بس هو اللي صالح ده معناه بقى الروح القدس كمان مش صالح ولا الابن مش صالح ايه دي مفيش ولا ترجمة بتقول الشكل ده على اي اساس اخترع الترجمه هذه بعينها بدون نقل؟
ايه على اي اساس اخترع ترجمه معينه بدون بدون نقل؟
انا مش فاهم السؤال يعني مش هو رجع الى المخطوطات اليونانيه اه في كم في كم نص اختار واحد دون دون الاخر صح؟
اه ليه اختار نص هذا دون الاخر؟
بيبقى فيه بقى معايير هو بيحطها يعني بيدرس المعايير؟
بيدرس المخطوطات من ناحية ويشوف أنهي شكل من الأشكال موجود في أقدم المخطوطات أنهي شكل من الأشكال موجود في أهم المخطوطات جبت العمر متقارب كلنا في القرن الرابع القرن الرابع
ده في حالات على حسب الحالة يعني هو ممكن في نص يلاقي كل المخطوطات القديمة بتقول الشكل ده وبعدين مخطوطات تانية متأخرة جت بعديهم بتقول شكل تاني فيبقى هو عارف لا ده النص اتغير القديم كله بيقول حاجة وجم بعديهم مخطوطات تانية بتقول حاجة تانية فيبقى النص اتغير النص هذا كان في السينائيه وال- وال- والفاتيكانيه نفس ال- اللي هو ابي الذي في السماوات نفس اللي كنت تحدث عنه ايوه لا مش بيقول كده مش بيقول كده الترجمات التانية مش مختارة الشكل ده لكن دي من ضمن الاشكال اللي موجودة المخطوطات التانية بتقول ليس احد صالح الا واحد ولا قال بقى الله ولا قال ابي ولا قال بتاع ايه اه طب اشمعنى يعني ما هو اصل في في مخطوطات بتقول ليس احد صالح الا واحد ليس احد صالح الا واحد وهو الله ليس احد صالح الا واحد وهو ابي الذي في السماوات فغالبا في بعض المخطوطات كبرت دماغها من الخلاف اللي موجود ما بين المخطوطات وراحت حذفت الموضوع واكتفت بليس احد صالح الا واحد ممكن بعض العلماء ما تقولش كده بعض العلماء يقولوا لا ده النص كان بيقول ليس احد صالح الا واحد فبعدين جم الناس بعد كده واضافوا هو مين الواحد ده ففي ناس قالت وهو الله في ناس تانيين قالت وهو ابي الذي في السماوات فاختلفوا دي بتبقى على حسب دراسه العلماء ونظرياتهم ان النص اتطور ازاي يعني الموضوع مش قوانين ثابته واحد زائد واحد يساوي اتنين بتبقى في بعض المعايير محطوطه في دماغهم وهم بيدرسوا المشكله وكل واحد بقى بيجتهد وعلى حسب نظريته وعلى حسب ما هو شايف فاهم ازاي المهم ان الشكل ده بتاع الا ابي الذي في السماوات ده مش موجود في ولا ترجمه فأنا دايما بقول إن الاختلافات ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات يعني إيه لو في اختلافات ما بين المخطوطات في نص هتلاقي إن النص ده عليه اختلافات في الترجمات بس في في بعض الأحيان النص متشرح في المخطوطات بس كل ال- الترجمات متفقة على شكل واحد او في اختلاف بس انت مش قادر تميز الاختلاف ده مهم ولا لا يعني الخلاف ما بين الفان دايك وباقي الترجمات ان وهو الله دي موجوده في الفان دايك مش موجوده في الترجمات التانية فانت ممكن ما تلاحظش ان ده خلاف مبني على اختلاف ما بين المخطوطات لكن انت بقى لو رجعت لنسخ يونانيه زي دي بتوضح الاختلافات ما بين المخطوطات هتلاقي ان ممكن النص ده اللي الترجمات كلها متفقة عليه ممكن له خمس ست سبعة أشكال مختلفة في المخطوطات طيب إيه السبب إن ممكن كل الترجمات دي تتفق على شكل واحد وما تبينش الاختلافات ما بين المخطوطات لأن الترجمات دي العلماء اللي ترجموها مش هم اللي بيبحثوا في المخطوطات ويختاروا الشكل ده ولا الشكل ده ترجمة زي العربية المشتركة دي بتقول ان هي واخدة النص اليوناني بتاع العهد الجديد من واحدة زي دي فهم ايه بياخدوا النص ملهمش دعوة هم ذاكرين ايه في الهامش فاهم ازاي يا شيخ سالم فهو هنا مثلا بيقول ايه في المقدمه بيقول النص العبري متاخد من كذا أما فيما يختص بالنص اليوناني فإن اللجنة استندت في ترجمتها العهد الجديد إلى طبعة نسل ألند رقم 26 دي نسخة يونانية وإلى الطبعة رقم 3 التي نشرتها جمعيات كتاب مقدس دي الطبعة أربعة من جمعيات كتاب مقدس فهم ترجموا الطبعة اللي أقدم اللي هي الثالثة طب هم ليه يعني نزلوا طبعة تالتة بعد كده رابعة وبيجهزوا في الخامسة عشان كل فترة بيكتشفوا مخطوطات جديدة فكل فترة أبحاث العلماء بتتغير بخصوص نص العهد الجديد فيعملوا نص جديد للعهد الجديد باليوناني عليها هوامش جديدة وليها نظريات مختلفة اه مش ضروري عقائد جديدة ممكن تكون اختلافات آه، ما تبقاش يعني كده ايه آه، مضطهدهم و...
العهد الجديد لا هم عندهم مكت- مكتمل بس نصه ممكن يتغير ممكن يتغير على حسب انا اكتشفت مخطوطه جديده او بحسب النظريات المختلفه في دراسه المخطوطات يعني ايه هم ما اكتشفوش مخطوطات جديده بس في طلعت ابحاث جديده وعلماء طرحوا نظريات جديده فخلت راي العلماء يتغير في ان النص بدل ما يكون كده يكون كده مع ان هي هي نفس المخطوطات بس هو قاعد يفكر وطلع بنظريه فراحوا غيروا رايهم قالوا فعلا ده ممكن يكون ده اللي حصل اجتهاد يعني ممكن يخطئوا ممكن يصيبوا ممكن علماء بيدرسوا مجموعه مخطوطات يقولوا النص ده هو اللي صح علماء تانيين يدرسوا نفس المخطوطات يقولوا لا ده الشكل التاني هو اللي صح ويبقى مصادرهم نفس المخطوطات ونفس مصادر نص العهد الجديد لكن المهم إن احنا لو شفنا ترجمات العهد الجديد هنلاقي ان الترجمات منقسمه لاثنين ترجمات ورا الفان دايك وترجمات ورا العربيه المشتركه واليسوعيه دول بيبقى ال- اللي ورا الفان دايك دول بيسم بنسميها نص تقليدي نص تقليدي يعني اللي هو الطبع في القرون الوسطى وفضلوا يعيدوا طباعتها وفرحوا بيها وكل النسخ شبه بعض ومبسوطين بيها لما جم بقى في القرن ال 18 و 19 واكتشفوا مخطوطات جديده بداوا ي- ينتجوا نصوص يونانيه مختلفه فبدات بعد كده ايه الموضوع في الاول كان كل مجموعه علماء ي- يدرسوا ويطلعوا بنص لكن هم قالوا لا الموضوع ده مش هياكل فنجيب بقى مجموعه علماء بمثابه لجنه رسميه او إيه إيه يعني هنا مثلا النسخه دي مكتوب عليها مين العلماء اللي اللي عاملينها اللي هم باربرا الند وكارت الند وجوهانس كارافيدوبولوس وكارلو مارتيني وبروس ميتزجر بروس ميتزجر ده مات اللي هو استاذ بارت ايرمان دول مجموعة تبع اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اللي هي زي ما قلنا كل دولة بيبقى ليها جمعية كتاب مقدس في مصر في لبنان في بيروت في الهند في الكويت ومش عارف مين في بقى اتحاد بيحكم كل الجمعيات دي اللي هي ال UBS او ال United Bible Society او اتحاد جمعيات الكتاب المقدس هم دول بقى اللي غالبا بي بي بيدرسوا المخطوطات بيطلعوا بنص يوناني بيطلعوا بنص عبري الجمعيات التانية دي ما عليها إلا إن هي تترجم النص ده للغة بتاعتها وممكن تعمل بقى أكتر من ترجمة عربية فأنت هتلاقي ترجمات عربية كل كذا ترجمة مصدرها النص اليوناني ده كذا ترجمة تانية مصدرها نص يوناني تاني اللي كان موجود في القرون الوسطى في القرن 16 ونبقى نحكي قصته بعدين المهم ان النص ده مكتوب عنه بحث هتلاقوه في حراس العقيده لو كتبت انت بس في جوجل إيه، الا ابي الذي في السماوات وتحط علامه زائد حراس العقيده يعني انا عاوز الموقع اللي فيه كلمه حراس العقيده واللي فيه كلمه الا ابي الذي في السماوات هيطلع لك الصفحه من حراس العقيده على طول البحث لدكتور حسام ابو البخاري جايب بقى الاباء الاوائل اللي اقتبسوا النص بالشكل ده مفيش ولا ترجمه فيها الشكل ده ليه لان اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ما اختارتش الشكل ده في نصها اليوناني اللي هي طبعته بس هي حطاه في الهامش وبتقول مين اللي ايه اللي قال الشكل ده طيب هنا المهم في الاخر بقى هو صالح ولا مش صالح وصالح دي معناها ايه ما علينا المهم لو ثبت ان في الاخر النص ده بيقول ما احنا بعد كده لما نقرا في العهد الجديد هنلاقي ان الله ده بحسب الاناجيل الاربعه بحسب العهد الجديد بالرسائل والرؤى واعمال الرسل ما بيتقالش عن حد انه الله غير الاب فهو سواء بقى بيقول الا ابي الذي في السماوات الا واحد وهو الله المقصود الاب في الاخر فلو ثبتنا ان الاب ده بيقال عنه صالح والابن لا يقال عنه انه صالح يبقى في تمايز ما بين الاقانيم المفروض بحسب المفهوم المسيحي ويبقى كده ايه الم- مفهوم التثليث في الاناجيل غير اللي هم بيؤمنوا بيه خلوا بالكم في بعض المسيحيين لما بيدرسوا العهد الجديد في علماء عندهم جرأة شوية وبيقولوا إن التثليث مش موجود في العهد الجديد بمعنى التثليث كاسم كمصطلح والتثليث كعقيدة اللي هم أب وابن وروح قدس والتلاتة جوهر واحد والتلاتة متساويين والأفلام الهندي دي في بعض المسيحيين بس أنا مش فاكر اللفظة بالظبط المفروض تثليث بالإنجليزي معناه trinity في مصطلح تاني تقريبا اسمه تريوس حاجه زي كده المصطلح ده معناه ثلاثي يعني يعني هو بيقول لك العهد الجديد ما فيهوش الثالوث لكن فيه ثلاثي يعني بيتكلم عن اب وابن وروح قدس بس التلاتة دول مش من جوهر واحد ولا التلاتة دول متساويين ولا حاجة فهو ده فعلا اللي حاصل في العهد الجديد ان اه ان في انا مش متاكد هبقى اتاكد من اللفظه دي ال- المهم ان ممكن تلاقي مثلا بولس بيقول ايه, إيه ببركه الاب ومش عارف ايماننا بالمسيح وحمايه الروح القدس او حاجه زي المهم انه بيذكر في نص واحد الاب والابن والروح القدس فيجي يقول لك ده بولس كان بيؤمن بالتثليث ليه يا حبيبي ده لا قال لك هم الثلاثة إله واحد ولا قال لك جوهر واحد ولا قال لك أي حاجة هو كون إنه ذكر الثلاث أسماء في نص واحد يبقى هو بيقول بالتثليث ده كلام فاضي في الاخر احنا قلنا هنكتشف ان الاب هو الوحيد اللي بيتقال عنه انه الله ولو اكتشفنا ان في حاجه بتنسب لله مش منسوبه للابن او للمسيح او بتنسب للاب مش منسوبه للابن او الروح القدس يبقى نظرتهم في التثليث مش موجوده في العهد الجديد طيب انا هقول الحوار ده بسرعه ونبقى نتكلم عنه بعدين هما نظرتهم باختصار في التثليث شيل الرسمه دي اللي احنا لزقت في السبوره خلاص قلنا هما فين القلم قلنا عندهم الاب والابن والروح القدس المسيحيين بيؤمنوا ان الاب ده هو الاصل او هو الراس بمعنى ان الاقنومين التانيين خارجين منه وفي نفس الوقت ما بيؤمنوش ان ده معناه ان الاب كان له وجود اسبق من الابن والروح القدس ازاي ما تفهمش هم بيفهموا كده هم بيحفظوا كده مش بيفهموا كده فالاب ده هو الراس او هو المصدر بمعنى ان الابن خارج منه والروح القدس خارج منه بس بيؤمنوا برضو ان الابن والروح القدس ملهمش آه، يعني ما هماش جم بعد ال- الاب زمنيا او ان الاب دو الاب ده له وجود اسبق من الابن والروح القدس فهم لما بيجوا يوصفوا ازاي الابن خرج او الروح القدس خرج بيقولوا آه، قبل كل الدهور يعني عاوز يقول لك ان الكلام ده حصل قبل ما يكون في حاجه اسمها زمن فما ينفعش تقيس هذه الاحداث ب- بزمن معين يعني طيب ماشي براحتكم الابن ده المفروض هو له القاب كتير من ضمنها المفروض الابن هو نفسه يسوع هو نفسه الكلمه وابن الله وابن الانسان والالفاظ دي كلها ب... او الالقاب دي كلها بتتقال على الاقنوم الثاني وبيتقال عنه اللوجوس برضه اصدار ماشي المفروض هم بيؤمنوا ان الابن ده هو نفسه المسيح او هو نفسه يسوع بس يسوع ده كان له وجود قبل ما يعيش على الارض كانسان واحنا ما نعرفش بقى هم كانوا بيعتقدوا فيه ايه بالظبط هل كان واخد نفس شكله اللي عاش بيه على الارض ولا كان زي الاب بروح ملوش شكل الله اعلم وكذلك الروح القدس ما نعرفش يعني هم بيؤمنوا مثلا ان الروح القدس نزل في هيئه جسميه مثل حمامه يوم المعموديه طيب بس هو قبل ما ياخد الشكل ده والناس تشوفه هو كان موجود اصلا بشكل ازلي طب هو كان شكله ايه ولا كائن ازاي ولا ما بيعرفوش المهم هم بيؤمنوا ان الابن ده خرج من الاب بال- بالولاده فهم بيقولوا ايه الابن مولود يعني ايه الولاده؟
يعني ولاده زي ما بتفهم كده اي الولاده بس من غير كيفيه يعني ايه
مثال انت يعني فاهم انبثاق انت هتفتي بس
لما تطلع حاجه من حاجه كده اه ماشي يعني مثلا يعني لو شبهناها بان هي لو انت جبت حته صلصال وخلعت منها حته اه هو ده اللي انا اقصده المثال دي مش ولاده
هي دي مش ولاده ماشي هو انت مش هتقدر تعرف او هم حتى ما بيوصفوش كيفية الابن خرج من الاب ازاي بس هم بيقولوا بالولادة الابن ده مولود طب الولادة دي كانت ازاي ما نعرفش طيب الروح القدس خرج من الاب ازاي عن طريق الانبثاق طب ايه الفرق ما بين الولادة والانبثاق ايه هيبقى ولاده؟
ايه
هو حب يفرق ما بين حب يفرق ما بين الاثنين هو عاوز يخلي إيه ليه الاقنوم التاني ده اتقال ان هو ابن عشان هو مولود وليه ده طب الروح القدس مش ابن لا أصل هو منبثق هو مش مولود اي كلام فاضي المهم الولاده دي والابوه والانبثاق دي اسمها اسمها ايه صفات اقنوميه يعني ايه صفات اقنوميه احنا قلنا ال- الاب والابن والروح القدس دول بيتقال عنهم ان هم اقانيم اقنوم الاب اقنوم الابن اقنوم الروح القدس كلمه اقنوم معناها شخص كائن بيرسون ايا كان يعني هو عاوز يقول لك ان الاقنوم ده كائن حقيقي له وجود كامل ما هواش إيه، حاجه تابعه لحاجه طب يعني ايه بقى صفة اقنومية صفة اقنومية يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بتميز حد عن حد يعني ايه يعني الاب ده هو ابوه لا اتولد ولا انبثق فده اللي بيميز الاب عن الاثنين التانيين طب الابن هو الوحيد اللي اتولد لا الاب اتولد ولا الروح القدس اتولد فده اللي بيفرقه عن الاثنين التانيين والروح القدس هو الوحيد اللي انبثق لا الاب انبثق ولا الابن انبثق فتقدر تفرق ما بينهم ازاي بصفاتهم الاخنوميه الاب صفته الابوه الابن انه اتولد الروح القدس انه انبثق غير كده المفروض ان الثلاث اقانيم متساويين في كل حاجه وما يفرقوش عن بعض في اي حاجه تانية فلو قلت ان الاب يعلم الساعه يبقى المفروض الابن يعلم الساعه يبقى المفروض الروح القدس يعلم الساعه لو حصل غير كده يبقى الاقانيم مش متساويه ويبقى الثالوث بتاعهم ده ضارب طيب هم ليه بيؤمنوا ان الحاجه الوحيده اللي بتفرق ما بين الثلاث اقانيم دول صفاتهم الاقنوميه ليه المفروض الاب لو بيتميز بحاجه تكون عند الابن تكون عند الروح القدس فقال لك علشان خاطر حاجه اسمها الجوهر انهي حته هو عنده دلوقتي ثلاثة قلنا الأب ده هو الأصل أو هو الرأس اللي خرج منه الابن بالولادة وخرج منه الروح عن طريق الانبثاق هو دلوقتي الثلاثة دول نسخة من بعض لا المفروض ما بينهم تمايز يعني ايه يعني تقدر تفرق ده عن ده عن ده بس انت بقى هتفرق ما بينهم ازاي قال لك بالصفه الاقنوميه دي طيب ايه بقى صفه الاقنوميه بتاعت الاب ان هو ال- إيه، لا اتولد ولا انبثق هو خرج منه الابن بالولاده والروح القدس بالانبثاق وهو الراس ده اللي بي ده اللي بيميزه طب الابن انه مولود والروح القدس انه منبثق من الاب طيب المفروض في اي حاجه تانية غير الصفات الاقنوميه دي يكونوا طبق الاصل من بعض فلو الاب مثلا عنده قدره معينه تكون عند الابن تكون عند روح القدس بغض النظر هو ح- عملها ولا ما عملهاش يعني ايه يعني الاب مثلا بيؤمنوا ان هو اللي خلق السماوات والارض المفروض الابن عنده نفس القدرة والروح القدس عنده نفس القدرة بغض النظر ان الابن ما خلقش او الروح القدس ما خلقش فاهم ازاي يعني دلوقتي احنا ثلاثة مهندسين وفي كمبيوتر عطلان اي واحد مننا يقدر يصلحه بس فلان معين هو اللي صلحه فاهم ايه ولا هم الثلاثة دول واحد دول ثلاثة والمسيحيين بيؤمنوا بكده المسيحيين في ايمانهم بالثالوث ما بيؤمنوش ان ان الثلاثه دول حاجه واحده او شخص واحد او كيان واحد مين لا هم واحد في مسيحيين الكون، ما- واحد في الكون.
انا بتكلم عن المسيحيه مش بتكلم عن التنصير دي العقيده المسيحيه ما بتستخدمش حاجه اسمها توحيد وواضحه وصريحه في ان هم بيعبدوا ثلاثه لكن الثلاثه دول في الاخر احنا لسه ما وصلناش للموضوع ده الم- احنا وصلنا لحته ان الابن وروح القدس والاب بيتميزوا عن بعض بصفه اقنوميه طيب المفروض لو الاب عنده قدره معينه او حاجه معينه تكون عند الاثنين التانيين فمثلا لو الاب عنده ال- القدره على الخلق تكون عند الابن وتكون عند روح القدس فهم بيسالوا ايه اللي خلى كده ايه اللي خلى ان الاب لو عنده قدره معينه تكون عند الابن تكون عند الروح القدس فبيقولوا الجوهر ايه هو الجوهر ده الجوهر ده المفروض هو تكوين الكائن نفسه يعني ايه يعني أح- انا كانسان تكويني لحم وعظام وجلد ودم والكلام ده كله ده جوهري تكويني تكويني على اساس تكويني ده انا عندي صفات معينه فاهم ازاي فالجوهر ده هو التكوين نفسه والجوهر ده بيبقى له طبيعه طبيعه يعني ايه يعني الصفات اللي علشان الجوهر ده بيكون متصف بيها فأنا إنسان متكون من لحم ودم وعظام فمن طبيعتي أو من صفاتي مثلا إن أنا بحتاج أكل وأشرب إني في الآخر ب- هموت مش أبدي وان انا جاهل بحتاج اتعلم وكذا وكذا وكذا ده على اساس ايه جوهري الانساني طيب الاله بقى بيبقى جوهره الوهيه او لاهوت فاللاهوت ده هو تكوين الاقانيم او جوهر الاقانيم هم بيقولوا ان جوهر الاب هو اللاهوت علشان كده يتقال عن الاب انه اله حقيقي فمثلا في بولس بيقول لك ان في الهه كثيرون وارباب كثيرون ولكن لنا اله واحد يعني ده اله واحد حقيقي مستحق العباده وهو الاب او زي ما المسيح بيقول ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد اله حقيقي يعني هو فعلا لاهوت جوهره بيعطي له صفات ولذاته يستحق العبادة كلام جامد باصص لي كده ليه طيب فيبقى الاب بجوهره لاهوت والجوهر الالهي ده او اللاهوت ده هو اللي بيديله كل صفاته الالهيه طيب الابن بقى علشان هو مولود من الاب فخد منه جوهره والروح القدس عشان هو منبثق من الاب فخد منه جوهره فبقوا التلاتة دول جوهر واحد جوهر واحد يعني يعني الاب لاهوت الابن نفس اللاهوت الروح القدس نفس اللاهوت فبالتالي لو قلنا الصفات الالهيه للاب عنده علشان خاطر جوهره فالابن عنده نفس الجوهر فيبقى يكون عنده نفس الصفات والروح القدس عنده نفس الجوهر فيكون عنده نفس الصفات طيب دول ثلاثة على الحقيقة ولا واحد هم ثلاثة على الحقيقة طيب هم في الآخر بيقولوا إن الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين أنا أعتقد والله أعلم الأمر ده كان عليه خلاف ما بين آباء الكنيسة اللي, ع- اللي ابتكروا أصلا موضوع التثليث ده اغلبهم كان بيجاوب السؤال ده ازاي بحسب وصفك للتثليث احنا عندنا ثلاث اقانيم وتقول في الاخر ان هم اله واحد فاغلب الاباء كانوا بيجاوبوا ان دي حاجه فوق العقل وانت تؤمن بكده وخلاص وما تخضعش الامور الفائقه للعقل لعقلك المحدود دي الاجابه انا اعتقد ان الامر ده في البدايه كان الجواب ان هما مش بيقولوا اله واحد امين لكن هما بيقولوا الوهيه واحده امين بمعنى ان دول ثلاثه من نفس جوهر الالوهيه لكن مش المقصود ان هما شخص الهي واحد طيب معنى المهم الموضوع بتاعت قصدك كده ولا هم ده منصوص عليه في كتبهم؟
لا ده اجتهاد انا وهبقى ابحث عنه باكثر دقه فيما بعد اصل الموضوع ده له علاقه بازاي انت تفهم كلمه ثيوس او كل- الكلمه اللي هم بيترجموها اله او الوهيه او في يعني ليه- محتاج بحث يعني في اللغه المهم فقلنا خلاص الاب ده جوهر ولاهوت الابن خد نفس الجوهر بالولاده الروح القدس خد نفس الجوهر بالانبثاق فهم الثلاثه جوهر واحد فهم دايما بيقولوا ثلاث اقانيم جوهر واحد فكده في النهايه المفروض اي حاجه تتقال عن الاب بحسب لاهوته تتقال عن الابن وتتقال عن الروح القدس اي حاجه بقى هنلاقيها في العهد الجديد بتوضح ان في حاجه للاب مش للابن او حاجه للروح القدس مش للابن هو غالبا مش هتلاقي حاجه في العهد الجديد بتقول ان الابن له حاجه مش للاب او الروح القدس له حاجه مش للاب دايما كل حاجه للاب بس القضيه كلها بقى ايه بقى دور ايه الابن والروح القدس إيه نظامهم فلما نلاقي اي نصوص بتعطي للاب حاجه وما بتعطاش للابن يبقى ده كده بينقض آه، الثالوث ولو في حاجة أعطت الر- في نصوص بتعطي الروح القدس حاجة ما بتعطيهاش للابن يبقى ده بيناقض الثالوث طبعا ده بالإضافة إلى أن العهد الجديد أصلا ما بيتكلمش نهائيا عن قضية الجوهر الواحد ولا بيوصف آه، أي حاجة بخصوص وصف التثليث ده آخرهم أن العهد الجديد بيذكر التلاتة أب وابن وروح قدس في بعض طبعا النصوص اللي هم زي انا والاب واحد بيفهموها غلط او انا في الاب والاب في بيفهموها غلط بس معظم النصوص دي بتتكلم عن ثنائي الاب والابن ما بتجيبش الروح القدس في الموضوع في يعني نادرا ما تلاقي في نصوص لا لا أنا كنت عايز اقول لك حاجه تانية في محاضره اللي هي فروق الاب والابن اليمين وفي البتاع ده، انا مفرطها يعني اه
الفرق الفروق اللي بره على اللسان ايوه ايوه اللسان اللي انا اجيب من الاب والابن
طيب دي مفرط حاجات كتير كده الموضوعات لو تقدر تكمل عليها كان
طيب يبقى كل الحوار ده كان عشان خاطر موضوع الصلاح وان الاب موصوف بانه صالح وغالبا الابن مش موصوف بانه صالح طيب هنا في الاخر بيقول ولكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا يعني ايه تدخل الحياه يعني انت تنول الحياه الابديه برضو ده مخالف للفكر الخاص بايه بالصلب والفداء طيب قال له أية الوصايا يعني فيما معناه هو كأن الراجل كأن الراجل ده مستغرب يعني هو المفروض مين اللي بيتكلم ده ما نعرفش إذ واحد تقدم بس هو غالبا المفروض واحد يعرف الوصايا فهو كان منتظر يسمع من المسيح حاجة جديدة فقال له الوصايا فقال له أي الو... أنهي وصايا دي استغرب يعني استغرب ان إيه، مش دي الاجابه اللي هو كان متوقعها فهو قال له لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم اباك وامك احب قريبك كنفسك دي الوصايا العشر النصوص اللي قبل كده دي كانت التثنيه بتاعت اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد لكن الوصايا العشر دي دي موجوده في الخروج الاصحاح 20 المهم بعد ما قال له انهي وصايا راح قال له شويه من الوصايا العشر راح قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي يعني انا من وانا ننه حافظ الوصايا دي وانا اللي كنت فاكرك هتقول حاجه جديده فده ده دليل من خلال السياق ان اي اي وصايا انه مستغرب كان ع- فاكر انه هيسمع حاجه جديده لكن انت طلعت ان انت بتقول نفس الكلام اللي احنا عارفينه فده دليل ان المسيح ما جاش بحاجه جديده تخ... اللي هي ت... عن طريقها الناس تدخل الجنه ما هو ال... كان في سؤال واحد مسيحي يقول لك ايه ايه الم... الاسلام جيب ايه جديد هي... ه... او المسيح ال... الاسلام جيب ايه جديد هو اللي هيخلصنا او طريقنا للخلاص عشان هم معتقدين ان الايمان المسيحي معتقد ان المسيح جيب تعاليم جديده غير اللي اليهود كانوا يعرفوه وهو ده الخلاص اللي هم بيقدموه حاجه جديده للناس لكن الكلام ده مش موجود من واقع النصوص هو بيقول له اعمل ايه علشان اورث الحياه الابديه قال له احفظ الوصايا احفظ الوصايا بمعنى انه مش يحفظها ويسمعها بمعنى ان انت تحافظ عليها وتعمل بيها فهو استغرب بقى ما انا حافظها منذ حداثتي فراح قال له ايه بقى قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حته كنز في السماء دي م- بتدل ان ايه هو هيعمل حاجه في الارض هي- هيلاقي ليها مقابل بنفس اللي عمله في الاخره طبعا المسيحيين ما بيؤمنوش بالموضوع ده بالنسبه ان الجنه مثلا انا لو إيه، ع- يعني مثلا هم بيجوا يستنكروا علينا ان مثلا احنا هنعف عن الخمر في الدنيا فربنا هيقدم لنا برضه خمر م... يعني حاجة مقابلة للي احنا تركناه بس طبعا بصفات مختلفة غير الخمر اللي بي... بيتعب الناس ويبهدلهم في الدنيا الفكره دي النصارى ما بيؤمنوش بيها اتفضل يا شيخ الفكره دي النصارى ما بيؤمنوش بيها هم بقى ايه بيؤمنوا ان الجنه دي هنكون فيها ملائكه هنكون فيها ارواح وما نعرفش بالظبط هنعمل فيه ايه فوق المهم في الاخر خالص قال له ايه وتعالى اتبعني بص كده على النص بتاع مرقس هتلاقي ايه وتعالى اتبعني حاملا الصليب الفقرة اللي تحتيها على طول ففي جزء زيادة بتاعت حاملا الصليب وغالبا لو انت دورت في الترجمات التانية مش هتلاقي في نص مرقس عبارة حاملا الصليب فهو ده حد أضافها فيما بعد على إنجيل مرقس وهي أصلا مش موجودة لا في متى ولا في لوقا دي برضه ايه اللي من ضمن الاستفادات اللي احنا بنستفيدها ان احنا نبطل روايه معينه حتى بدون رجوعنا للمخطوطات لان خلي بالك افرض ان النص بتاع تعالى واتبعني ح- حاملا الصليب المسيح بيستشهد ب- بيها ازاي بيقول لك ان انت هتتبعني في قصه الصلب والفداء وانا هروح اتصلب وامشي ورايا في الموضوع ده واتبعني وامن بالحوار ده المسيح بيستشهد بالنص ده بكده طيب القصه دي موجوده في متى ومرقس ولوقا مرقس هو الوحيد اللي بيقول تعالى واتبعني حاملا الصليب متى مش عنده حاملا الصليب لوقا مش عنده حاملا الصليب يبقى واضح كده ان مرقس زود الموضوع ده طب هو غالبا من ناحيه النظريه الرباعيه دي والاناجيل الأز- الاذائيه هو مرقس هو اللي بيزود ولا مين اللي بيزود غالبا مرقس مش هو اللي بيزود فبنيجي نرجع كمان ان احنا ندرس نص مرقس من خلال المخطوطات لان مرقس اصلا ما كانش عنده الاضافه دي من الاصل ولما نفتح الترجمات التانية مش بنلاقي عبارة حامل من الصليب فانت ممكن تضرب القصة بأكثر من طريقة طيب مثلا مثلا في قصة ايه كل التقديمات تعالى اتبعني اه في قصه مثلا اللي هي في اخر حياه المسيح لما تص- صرخ ومش عارف ايه واسلم الروح فقائد المئة لما شاف الموضوع ده قال ايه بحسب انجيل مرقس بيقول ان الراجل ده كان ابن الله في انجيل لوقا بيقول ان ده كان انسان بار فاحنا من خلال مقارنه الانجيلين نقدر نقول واضح ان كلمه ابن الله دي فيها مشكله يا اما معناها ان الشخص اللي يطلق عليه انه ابن الله ده معناه انه انسان بار يا اما في حد غير القصه وخلاها بدل انه بار ابن الله طيب احنا لما بنيجي نبص في مخطوطات انجيل مرقس هل نقدر نكتشف ان ابن الله دي فيها تحريف مش بنقدر بس ده مش عيب فينا امال ده عيب في ايه عيب في طبيعه مخطوطات كتب العهد الجديد ازاي يعني ان انا لو كان عندي كل المخطوطات اللي اتكتبت كنت هقدر اعرف كل التفاصيل اللي حصلت اثناء انتقال النص تاريخيا يعني ايه يعني كان في نسخه اصليه واحد عمل نسخه لو انا عندي كل النسخ اللي اتعملت هقدر ادرسها وهعرف تفصيلا من اول نقطه الصفر كل حاجه حصلت في نص العهد الجديد غير اسقط اضاف كنت هعرف كل حاجة طيب هل المسيحيين عندهم كل المخطوطات مش عندهم كل المخطوطات ده في ده بالعكس في ع- الوثيقة الأصلية نفسها غير موجودة وفي خط زمني كبير ما بين الأصل وأقدم مخطوطة بين إيديا فممكن يكون بلاوي سودة حصلت في الحقبة المفقودة اللي هي ما عنديش فيها مخطوطات فالنص اتحرف والناس بدأوا ينقلوا التحريف فأقدم مخطوطة بين إيديا اترسخ فيها الشكل المحرف وما بقاش عندي أي مخطوطة فيها الشكل الصحيح فما بقتش قادر أثبت النص ده إنه اتحرف بدليل مادي لكن بمقارنة القصة في الأناجيل الإذائية بعرف إن في مشكلة ما دام القصة هنا بتقول مثلا إنسان بر وهنا بتقول ابن الله فأقدر أشكك في ابن الله دي أنا بدعي إن لو الكلام ده حصل لكل النصوص اللي فيها إن المسيح اتقال عنه ابن الله هلاقي إن كل النصوص دي مضروبة يا إما من المخطوطات يا إما من مقارنة الأناجيل ببعض يا اما بالاثنين مع بعض يعني بعض النصوص حاليا بالاثنين تمام طيب فا ايه مضروبه مضروبه النصوص اللي هي بتبقى بس محتاج بقى حد يعمل البحث ده علشان يخ- يخرجه ك علشان خاطر النتيجة دي تكون موثقة يعني علمنا اللغه اللغه اليونانيه
حاضر. طيب لا
المفروض الاسبوع الجاي اللغه اليونانيه
ما انا قلت لحضرتك شوف اي وقت في الايام اللي قلت لك عليها دي وانت ما شفتش المهم نحدد ميعاد بعدين بس نخلص ده هنا خلاص اخر حاجه قال لك تعالى واتبعني ويكون لك كنز في السماء فحته كنز دي بتشير ان الراجل هيعف عن حاجه في الدنيا لكن ربنا هيجازيه فيما معناه الجزاء من جنس العمل في الاخره ان هو هيبيع كل املاكه ويوزعها للفقراء فهيكون له كنز في السماء م- م- م- نظير الكنز اللي هو صرفه على الفقراء في الارض يعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة طبعا النص فيه بقى تكملة القصة دي إن التلاميذ راحوا يكلموا المسيح في الموضوع ده فقال لك ايه ان الاغنياء دول اصعب ناس هيدخلوا الجنه وان مرور غني من ثقب آه، مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان غني يدخل ملكوت السماوات ما علينا يعني اجيب زواج مش يخش الجامعه يلا مرقس 10 من 17 ل 22 هو بيقول ايه وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحدا وجث له وساله قصه الناس اللي بيتقال لهم جثى له سجد له مش عارف مين الحوارات دي ليها علاقة بأن الكلمة اليونانية نفسها اللي هم بيترجموها للأوصاف دي ملهاش معنى دقيق وواضح بمعنى ان الكلمة اليونانية بتأتي بمعاني كثيرة جدا وباستخدامات كثيرة جدا وبتوصف لناس كتير جدا يعني انت لو قابلت والدك وبصت على ايده وقدمت له الاحترام هي الكلمة اليونانية دي بتستخدم للوصف ده لو انت قابلت كاهن او شيخ وانحنيت له وهو داخل مثلا وقلت له اتفضل يا شيخ الكلمة اليونانية دي بتستخدم للوصف ده لو انت دخلت لملك وانحنيت له الكلمة اليونانية يعني فيما معناه الكلمة مش معناها عبادة على وجه التحديد لما الكلمة دي بتستخدم لوصف شخص يعني شخص بيقدم الكلمة اليونانية دي لله هم بيترجموها عبادة لأن ده ما بيحصلش مع ربنا غير لعبادته لكن لما الكلمة اليونانية دي بتقدم لكاهن أو لملك أو لأي حد تاني ما بتترجمش عبادة هم بقى لما يلاقوا الكلمة دي مع المسيح يترجموها بقى سجد أو جثى أو أي حاجة تدل على العبادة هنبقى نبص على الموضوع ده بقى بشكل أكثر تدقيق فيما بعد لما نتوسع في الدراسة بس دي تكون في دماغكم يعني إيه؟
الكلمه اليونانيه ده
ما دي بقى مفروض اطلعها ثانية واحدة احنا في كام حد يقول لي النص مرقص عشرة 10 21
فنظر إليه يسوع وأعصر دخول فقال هو إيه ده؟
10 17
طيب وجث له إيه، ثانية واحدة طيب هفتح بس ال... على فكرة انت ممكن ت... تبقى تشوفها في العهد الجديد يوناني عربي ده يا شيخ افتحه كده وحاول تطلع فيه النص وقول لي كده لو هتقدر ت... تعرف لي الكلمة اليونانية ولا لا مرقس 10 17 ايه؟
ما لازم يتعدل الخطوات دي.
جانو بيتيسس جانو بيتيسس هي الكلمة اليونانية هتلاقي هو مترجمها عندك سجدة السجدة له هي مترجمها سجدة جانو بيتيسس الكلمة دي هو هي المفروض الكلمة دي نطقها انت طلعتها ولا لا يا مولانا؟ في الصفحة رقم 218 لا دي كلمة وفي في كلمات تانية المهم ان هي برضو ما بتعطيش معاني محددة هي ال...
هي جدة ولا سجدة؟
هو هنا مترجمها سجدة هو حر يعني براحته يترجمها زي ما هو عايز هنا المهم الكلمة دي لو احنا طلعناها بعد كده ان شاء الله لما نجيب بروجيكت ونبص على ال e-Sword اللي بتوم الصورة ايه اللي بتوم الصورة الحاجة دي.
لا هي آه، جونو بيتيسس جونو بيتيسس المهم هي الكلمة اليونانية دي لو لو طلعتها من القاموس هو كاتب مثلا قاموس Strong كاتب to fall on the knee يعني أ- قعد على ركبته إيه، او معناه bow the knee يعني تنى ركبته تنى ركبته بمعنى ممكن يكون جه للمسيح وقعد قال له الحقني كده بالمعنى ده مش بالضروري سجد على وشه فاهم ازاي؟ فهم برضو بي- معظم الكلمات اليونانية ما بتعطيش أوصاف عبادة محددة لكن هم إيه بيترجموها على حسب مزاجهم في النص هنا مترجمها سجدة تاني مترجمها جثة ممكن أنا ترجمها آه، خر على ركبتيه وخر على وجهي.
لا ما خل... مش خر على وجهه وهي سجدة طبعاً، وجهي سجدة.
ماشي أنا أص... أنا أقصد انا اقصد اه علشان خاطر المعنى الكلمه اليونانيه عشان اكون دقيق في الوصف هنا النص بيقول ايه ركض وجث له انا اقول مثلا آه، إيه، إيه، خارج الى الطريق ركض واحد وخر على ركبتيه وساله يعني عاوز ارجوك قول لي كده يعني تحس فيه معنى ان هو بيذل نفسه عشان المسيح يعبره يعني او يكلمه المهم ايه ممكن يحصل مع اي حد يعني اي ملك عظيم او كذا طب وليه؟ من خلال مقارنة الأناجيل الإزائية القصة دي اهي موجودة في مرقس مش موجودة في متى جثى له ومش موجودة في لوقا ف- يعني يعني أنت م- موضوع مقارنات نفس القصة ما بين الأناجيل دي بتديك إن أنت إيه أنت ماسك قوي في الكلمة دي طب ما نفس القصة موجودة في كذا وما ذكرتش إنه سجد له ولا حاجة ممكن تكون دي تفاصيل زودها مرقس المهم هو بيقول أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية برضو نفس الكلام فقال له يسوع لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا أنت تعرف الوصايا دي يعني أنت مش محتاج تيجي تسألني السؤال ده أنت المفروض عارف إجابته وده برضو دليل على إن إيه المسيح ما جاش بحاجة جديدة لكن هو عارف أصلا إيه اللي هيدخله الحياة الأبدية فهو برضه في الاخر بعد ما قال له الوصايا العشر قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فقال لك بقى اذهب بيع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب حامل الصليب دي مش موجودة في متى مش موجودة في لوقا ومش موجودة في الترجمات التانية أصلا في مرقس فاغتم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيره يعني زعل وقال لك ده إيه؟ هيفلسني اخر حاجه نقراها النهارده انجيل لوقا 18 18 نفس القصه برضه قال له ساله ساله رئيس خلي بالك وصف رئيس ده غير و- واحد هو مش معروف يعني رئيس ده اللي هو- ممكن يمشي رئيس كهنة وممكن يمشي رئيس آه، قائد مئة يعني أو كده يعني المهم إن واحد آه، ما مسؤول يعني له شأن أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تزني كذا كذا كذا قال له برضه هذه كلها حفظتها منذ حدثتي فلما سمع ذلك قال له برضه بيع كل ملاكك وتعالى واتبعني فما فيش هنا حمل من الصليب ولا حاجه ايه ولا جثه طيب انا اكتفي بهذا القدر النهارده ونكمل من مصادر تعليم المسيح المره الجايه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك